الشفاعة
تكلمنا بالأمس وقلت التوبة سبب لمحبة الله عز وجل للعبد وسبب لنور القلب ومحو أثر الدم من فضائل التوبة أنها سبب للحياة السعيدة الكريمة الطيبة بعض الناس يتصور أن التوبة مرتبطة فقط بسعادة الآخرة التوبة مرتبطة بسعادة الدنيا والآخرة يقول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا خلي بالك انظر بقى إلى فضائل الاستغفار إلى فضائل التوبة إلى فضائل الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا انظروا إلى فضائل التوبة بالنسبة لمن يريد الدنيا من يريد أن يحيا في هذه الحياة الدنيا حياة سعيدة كريمة طيبة هنيئة هادئة فعليه بالتوبة إلى الله عليه بالاستغفار عليه بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من أراد المال من أراد الأولاد والذرية من أراد سعة الرزق فعليه بتقوى الله سبحانه وتعالى عليه بالاستغفار عليه بتحقيق التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا إلى آخر الآيات فأرجو أن ننتبه إلى أن التوبة سبب للحياة الكريمة في الدنيا فضلا عن الحياة الكريمة في الآخرة من أعظم فضائل التوبة أيها الأفاضل أنها سبب لفرح الرب جل وعلا بالعبد الله يفرح نعم الله يفرح فرحا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اسمع لأعرف الناس به صلى الله عليه وسلم وهو يقول كما في الصحيحين من حديث أنس لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض الفلاة فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه عليها طعامه وشرابه يعني ايه الكلام ده رجل راكب دبة ماشي في صحراء الدبة دي على الطعام على الشراب وبعدين فجأة جرت منه دابته انفلتت فقد الظهر الذي يركبه وفقد الطعام والشراب استسلم للموت صحراء مهلكة وجد شجرة فاضطجع نام في ظل هذه الشجرة ينتظر الموت في أي لحظة من اللحظات عاوزك تعيش هذا المشهد بقلبك وبعدين فجأة وجد دابته تقف عند رأسه هو نايم تحت الشجرة الدابة وقف إلى جواره وعليها الطعام وعليها الشراب عاوزك تتصور وتتخيل فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه فقال هذا العبد حين رأى دابته اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح أي فرح هذا الذي أنساه نفسه هذا الرجل تلفظ بألفاظ كفرية بإجماع اللهم أنت عبدي وأنا ربك لكن غلب عليه الفرح غلب عليه الفرح أخطأ من شدة الفرح فرحة الله بك أيها التائب فرحة الله بك أيها المستغفر أعظم من فرحة هذا العبد بعودة راحلتي إليه وإن شئت فقل بعودة أسباب الحياة إليه ومن أعظم فضائل التوبة أنها سبب لحسن الخاتمة ألا تتفق معي أننا نعيش عصر الفتن وزمان الفتن وكذلك نعيش زمن موت الفجأة أو الفجاءة تسمع كل يوم فلان مات الله ده كان بيصلي معانا الفجر ده كان بيجالس معايا امبارح بالليل مات بدون مقدمات جات له أزمة قلبية جات له جلطة أي سبب من الأسباب لكن رجل يموت بلا مقدمات وقد يموت في ريعان شبابه وفي كامل فتوته وقواه فالتوبة أيها الأفاضل سبب والله ما تنسى ده من أعظم أسباب حسن الخاتمة اللهم ارزقني وإياكم حسن الخاتمة خلي بالك من الكلمتين دول حديث رائع جميل رواه الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قيل كيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه اللهم استعملنا يا رب يوفقه لعمل صالح وبعدين يختم له بهذا العمل الصالح تتصل علي أخت مغسلة من مدة يا شيخ محمد أنا أمام موقف لأول مرة أتعرض ليه قال خير يا أختي قالت والله الست اللي أنا جاي أغسلها إيديها اليمين على إيديها الشمال على صدرها على هيئة القيام في الصلاة ومنش قادرة أخلص إيديها اليمين من الشمال والله كده يا إخوانا بتقول مش قادرة في تناصب شديد مش قادرة أفصل الإيدين الاتنين عن بعض قلت لها سبحان الله في حد عندك من أهل الأخت اللي توفيت دي قالت أختها واقفة معايا قلت لها اديني أختها فبسألها بقول لها يا أختي إيه أختك دي ماتت إزاي قالت ماتت النهاردة وهي واقفة تصلي وهي واقفة تصلي قلت لها ماتت وهي راكعة ولا وهي سجدة قالت لا وهي واقفة بتقرأ الفاتحة قلت خلاص كده تمام أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يبعث كل عبد على ما مات عليه هي ماتت على هذه الليلة وهي واقفة بتقرأ الفاتحة يدها على صدرها اليمنى على اليسرى على الصدر فلازم تموت على تموت على الهيئة دي يبقى لازم تبعث على الهيئة دي انظروا إلى الخاتمة سبحان ربي العظيم طيب بعد شوية ساعتين تقريبا لقيت نفس الأخت بتتصل بتقول لي والله معلش مسألة تانية أنا الست بعد ما غسلتها أنا قلت لها قصي الملابس وإيديها زي ما هي بالضبط ما تفكيش إيديها قص الملابس بمقص وكوني حريصة على ذلك وغسليها على الهيئة اللي ماتت عليها وكفنيها على الهيئة التي ماتت عليها بعد ساعتين بتتصل بتقول طب ده أنا أمام موقف آخر الكفن بتاع الست بعد ما كفنتها طويل قوي وفيه طول زيادة جاء أكتر من مترين مترين وشوية أقص الزيادة دي يا عم الشيخ ولا اتنيها في الكفن وادفنها بيها فقلت لها اديني واختها فبقول لها يا أختي أختك ديت بتشتغل إيه؟ قالت ده ست فلاحة عادية مولانا قلت لها طب ما كانش لها دعوة معينة بتدعو الله بها شغلتكم الدعوة دي قالت ده ما كانش عندها دعوة إلا دعوة واحدة بس قلت لها كانت بتقول إيه؟ قالت كانت دايما تقول يا رب استرني يوم موتي وخلي كفن زيادة اه والله كده ست فلاحة مش بالمنظرة ولا بالفزلكة خلي بالك اسمع الكلمتين دول واحفظهم والله العظيم كلمات تكتب بالذهب لا بأغلى من ماء الذهب الماء اللي أغلى عندي من ماء الذهب هو ماء العيون الباكية من خشية ربها جل وعلا اللهم ارزق عيوننا البكاء من خشيتك يا أرحم الراحمين خلي بالك شوف سيدنا وإمامنا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بيقول إيه يا الله قل لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه يا الله كلام غالي قوي لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه قول تاني لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه اللي يعيش على الطاعة هيموت على الطاعة واللي يعيش على المعصية من غير ما يتوب هيموت على المعصية وهيبعث على نفس المعصية أقسم بالله جاءني طالب من طلابي في المنصورة في درس الأربعاء قبل ما يبقى الخميس في مسجد التوحيد وبقول لي يا شيخ قلت له نعم قال النهارده حصل موقف غريب الشقة اللي فوق مني الراجل ده كان مدمنا للغناء التسجيل شغال 24 ساعة أغاني وبصوت مرتفع أطلع لهم يا جماعة ماشي بس بالراحة شوية أنا راجل لا عارف أنام ولا عارف أقرأ وولادي مش عارفين يذاكروا طب خفضوا الصوت شوية ما فيش فايدة يقول لي راجع من الشغل في يوم لقيت البيت فيه صراخ وفيه بكاء فعرفت ان الراجل بيحتضر طلعت فوق يقسم لي بالله يقول لي والله يا شيخ لقيت لسه التسجيل شغال على الاغاني قلنا ده حرام عليكم يا جماعه ده فيه ملائكه الان في البيت ده فيه ملائكه الان في البيت تنتظر ملك الموت في اللحظه التي قدرها ربنا جل جلاله شيلوا الغناء ده وحطوا شريط قرآن بقى قال له طب هات لنا يا شيخ عبد الله شريط قرآن أخ يقول لي نزلت جبت شريط قرآن وبنفسي شلت شريط الأغاني وحطيته في التسجيل يقول لي وجلسنا شوية والقرآن شغال وبننتظر راجل عمال يحتضر يقسم بالله يقول لي والله يا شيخ في لحظة صحوة بين السكرات والكربات ربنا سبحانه وتعالى يخفف علينا وعليكم سكرات الموت يا رب استرنا ولا تفضحنا يا أرحم الراحمين بقول لي في لحظة صحوة بين السكرات والكربات لقينا الراجل بيفتح عينيه وبعدين بيقول لا لا لا لا لا لا, لا مش عاوز اسمع القرآن شيلوا القرآن حطوا الأغاني هي اللي بتنعش قلبي وفضل يصرخ ويصرخ لحد ما أولاده فعلا استجابوا وراحوا شالوا شريط القرآن وحطوا شريط الأغاني ومات الرجل وآخر كلماته لا سيبوا الأغاني لأن هي اللي بتنعش قلبي ما انت عشت على الأغاني يبقى لازم تموت على الأغاني إنما اللي عاش على الطاعة يموت على الطاعة اللي عاش على الصلاة يموت على الصلاة موت هو ساجد الشيخ كشك مات هو راكع اللهم ارحمه رحمة واسعة مات هو راكع سبحان الله الشيخ صفوت نور الدين طلع من الحرم قبل ما يدخل الفندق مات يوم جمعة بشريات إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قيل كيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه فخليك دايما في توبة ما تضمنش ملك الموت هيأتي امتى ولحظة الموت هتجيلك وانت في المعصية قبل التوبة ولا لا فلا تسوف لأن الموت يأتي بغتة فمن أعظم فضائل التوبة لو أنت على طول وأتبع السيئة الحسنة تمحها أنت لست ملكا وأنا لست ملكا لسنا ملائكة مرة ولسنا شياطين مردة ولسنا أحجارا صلدة بل نحن نفوس بشرية فيها الحلال والحرام فيها الطاعة والمعصية فيها الخير والشر فيها الفجور والتقوى فيها الهدى والضلال طيب مطلوب يا معاذ النبي يقول لمعاذ كده يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها يعني بعد ما تزلك السيئة اعمل توبة جدد التوبة جدد, التوبة. جدد الأوبة استغفر الله تبارك وتعالى بقلب منيب وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن طيب كل شبابنا وأولادنا وأحبابنا وإخواننا دول قال والله كده شيخ شوقتنا للتوبة بس يا مولانا انت مش عايش معانا ما انتش عايش البيئة اللي احنا عايشينها انت ما انتش شايف الفتن اللي حوالينا ما انتش شايف الشهوات ما انتش شايف الشبهات ما انتش شايف اصحاب السوء انت ما سمعتش عن الفيديو كليب ما سمعتش عن مواقع النت الاباحية اللي زادت الان عن 3 مليون موقع ويمكن تكون اكثر من 4 مليون الان انت ما انتش عايش معانا مولانا إنما أنت لو تعرف العقبات اللي على الطريق اللي بتحول بيننا وبين التوبة كنت عذرتنا تعالوا نتعرف بكرة على أهم هذه العقبات وكيف نجتازها بفضل رب الأرض والسماوات أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا لنتوب إليه اللهم تب علينا لنتوب إليه اللهم تب علينا لنتوب إليه اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وفرج لنا الكروب اللهم لا تردنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور ولن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج كرب أهلنا في سوريا اللهم فرج كرب أهلنا في سوريا اللهم فرج كرب أهلنا في سوريا واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن وفي ليبيا وفي مصر وفي كل مكان وأنزل على بلاد المسلمين من رحماتك وبركاتك يا أرحم الراحمين أحب الصالحين ولست منهم لعل